ابن الروح القدس الإله الواحد هناخد كما من نوع آخر في تثنية واحد في آية جميلة أوي تقول إيه كما يحمل الإنسان ابنه هيبقى موضوعنا عن أبوة الله بالتشبيه اللي قاله الروح القدس كما يحمل الأب ابنه تثنية واحد من عدد واحد وثلاثين أولا سفر التثنية ده آخر سفر في التوراة التوراة خمس أصفار تكوين لو خروج عدد لويين تثنية والتثنية معناها ببساطة نقول تاني تثنية يعني هنعيد من الأول تاني فسفر التثنية موسى حكى كل القصة من تاني ازاي ربنا خرج الشعب وازاي مشوا في كنعان ووصلوا خلاص بقى وشوا في سينا ووصلوا المشارف كنعان ويختم سفر التثنية بانتقال موسى النبي وما دخلش كنعان فربنا هو بيحكي لموسى القصة يعني سفر التثنية يعتقد اتكتب آخر سنة في حياة موسى لأنه بيحكي كل تاريخ الخروج اللي حصل 40 سنة في سينا فبيقول له في البرية حيث رأيت كيف حملك الرب إلهك كما يحمل الإنسان ابنه في كل الطريق التي سلكتموها حتى جئتم إلى هذا المكان ولكن في هذا الأمر لستم موافقين بالرب إلهك السائر أمامكم في الطريق ليلتمس لكم مكانا لنزولكم في نار ليلا ليريكم الطريق التي تسيرون فيها وفي سحاب نهارا ربنا هو بيسترجع الأربعين سنة بتوع سينا هو حزين على الشعب لأنه قد ما كان شايلهم على إيديه شيل قد ما كانوا مش شايفين خالص الحتة دي وكل شوية يتذمروا ويقولوا ليه بيحصل كده ويعترضوا مفيش مية صخرة تطلع مية مفيش أكل سما تنزل أكل طب نرجع مصر لا مش هترجعوا طب في حيوانات متوحشة مش هتيجي جنبكم طب في قبائل وشعوب صعبة جدا تخافوش منها تغلبوا ربنا مشي معاهم الأربعين سنة عداهم كل المشاكل يقولوا حتى الأحذية بتاعتهم لم تبلى مع أن المشي في الصحراء صنادل الجلد ما تستحملش الصحراء السخنة دي إنما لم تبلى بمعجزة لكن هم للأسف كانوا دايما متذمرين دايما مش شايفين الحقيقة إيه هي الحقيقة بقى أن أنا كنت شايلكم شيل زي الأب ما شايل ابنه صدقوني الفكرة دي هي اللي بتنطبق علينا في عمرنا كله يعني احنا في عمرنا نلاقي مشاكل كبيرة وأزمات ووقت كده ما يكونش في مية ووقت ما يكونش في أكل ووقت نبقى خايفين من اللي حوالينا مع الأزمات دي كلها للأسف مش بنشوف الحقيقة بنفتكر ان احنا لوحدنا ونصرخ ونعترض ونتذمر وليه يا رب بتعمل فينا كده وبعد عمر طويل لما نروح السماء هنكتشف الحقيقة اللي ما كناش شايفينها أنا حملتكم على أجنحة النسور في نفس السفر يقول كده أو أنا حملتكم كما يحمل الأب ابنه الطفل هو نايم على صدر أبوه أو أمه ما بيفكرش في حاجة خالص أبوه بيفكر ومهموم وقلقان إنما أجمل صورة دايما يحطوها كده للسلام صورة طفل نايم لأنه كلنا بنحسد الأطفال في نومهم لأن بيناموا مش بيفكروا مش قلقانين من حاجة مش عايلين هم حاجة لا بيفكروا هياكلوا امتى ولا هيشربوا امتى ولا هيلبسوا ايه ولا هو الطفل عايش عشان ياكل ويشرب ويلعب ويضحك واللي عايل هم الأب والأم للأسف كبرنا بس كبرنا بشكل خلانا نفقد الإيمان الفطري اللي عندنا كأطفال عشان كده المسيح بيقول خليكوا عيال ارجعوا خليكوا أطفال مش في كل حاجة بس في الحتة دي على الأقل تقدر تفضل عايش طول عمرك حاسس إنك طفل وربنا شايلك شيل لو عشت المعنى ده انت مش بتعيش حاجة مزيفة انت بتعيش وعد بتعيش حقيقة كما يحمل الأب ابنه طيب واحد يقول هو ينفع مع السن ان انا برضو ربنا يفضل شايلني في أشعية 46 في آية جميلة قوي تقول ايه اسمعوا لي يا بيت يعقوب وكل بقية بيت إسرائيل المحملين علي من البطن يعني من أول ما اتولدوا المحمولين من الرحم يعني أول ما طلعت كده للدنيا كان ربنا هو اللي شايلك وإلى الشيخوخة أنا هو وإلى الشيبة أنا أحمل أنت تكبر قدام الناس تكبر قدام نفسك إنما أنت هتكبر قدام ربنا أنت مصدق لا طبعا أنت زي ما أنت بالظبط قدام ربنا هو الطفل ابن يومين اللي ربنا شاله حتى لو بقيت مئة سنة هتفضل طفل صغير في عين ربنا وهيفضل ربنا شايلك شوفوا المعنى إلى الشيخوخة أنا هو وإلى الشيبة أنا أحمل يعني ربنا ما بيتكسفش يشيل واحد عجوز هي المشكلة في العجوز انه بيتكسف يتشال لان هو شايف انه يقدر يشيل نفسه الكبير فينا حاسس انه يقدر يمشي الدنيا ويقدر يسوق الدنيا وهو اللي هيشيل غيره لا انت فاهم الحكاية غلط هو ربنا شايلك وهيفضل شايلك لآخر نسمة في عمرك بس انت حاسس بكده ولا مش حاسس بكده لو عرفت توصل لدي حياتك كلها تختلف وهتبقى ابتسامتك لا تفارقك وهتعرف تنام من غير مهدئات نوم عميق كله أحلام سعيدة عبوة الله أغلى معنى في الحياة المسيحية إحنا الناس الوحيدين اللي في الدنيا اللي الصلاة الأساسية بتاعتنا تبتدي بكلمة أبانا يعني حتى الأديان اللي تؤمن بوجود الله ما بيعرفوش يقولوا الكلمة دي ما تعلموهاش مش موجودة في القاموس إنما إحنا أول درس يتعلمه أصغر طفل في الكنيسة أبانا الذي في السماوات وأهم درس للعمر كله لكن للأسف إحنا عارفين الكلام ده نظري في الحياة العملية إحنا شعب إسرائيل اللي بيتذمر لأن مفيش مية اللي بيزعل لأن الدنيا حر اللي بيرجع يقول يا ريتنا نرجع تاني عند قدور اللحم في مصر اللي يقول فين ربنا وعمود النار قصاد عينه وعمود السحاب قصاد عينه ويقول فين ربنا ليه في مشاكل لأنه مش قادر يحس بالإحساس ده في قصة الابن الضال ربنا يسوع له المجد حب يجسم لنا أبوته أبوة الله للخطاة فورانا صورة مستفزة من ابن عاق مجرم مؤذي يعني تجاسر وموت أبوه بالحياة وورثه وهو عايش وحاجة كلها قلة أدب وكلها خطية وأي واحد يتغاظ من اللي عمله الولد طب ورد الفعل إيه لما رجع وهو خسران كل حاجة يقول بقى ربنا يسوع الكلام الرقيق بتاعه يقول إذ كان لم يزل بعيدا رآه أبوه فتحنن وركض ده الأب بقى جري ووقع على عنقه وقبله يعني تصوروا ان وانت راجع لربنا ربنا متوحشك اكتر جدا ما انت متوحشه يعني كانه اتجاسر واقول مش انت بس اللي محتاج حضن ربنا ده هو اللي مشتاق يشيلك زي الاول انت اللي نزلت من على كتفه انت اللي قاوحته وسبت ايده وهو تعبان ومش مبسوط وهيبقى فرحان جدا لما ترجع في حضنه تاني ويشيلك تاني ويبقى سعيد جدا مع ان الريحه مش حلوه و... وجايب سايب الخنازير و... كل ده مش هياخد باله منه هو متعود على كده كأب يقول إذ كان لم يزل بعيدا رآه أبوه يعني عينه عليه لأنه مش قادر ابنه يبعد عن عينه حتى وهو في بلدة تانية رآه أبوه حتى هو مذلول وسط الخنازير رآه أبوه بس مش قادر يشدك غصب عنك لكن أول ما لقاك بقى جاي خلاص بقى ما قدرش يحوش نفسه ركض ووقع على عنقه لأنه هو مش مشتاق راسك تيجي على كتفه زي زمان ركض ووقع على عنقه وقبله تعرفين طبعا الابن كان محضر اعتراف وكان بيقول له انا ما استاهلش اكون خدام وبتاع لا ما فيش مجال يقول الكلام ده ما ينفعش بعد الحضن ده والفرحة دي والسعادة اللي ابوه بيستقبله بيها هيقول له ازاي عبد خليني عبد ما خلاص ما عرفش يقولها وبعدين تشوفوا سعادة بقى الأب بعودة الابن يقول قال الأب لعبيده اخرجوا الحلة الأولى والبسوه واجعلوا خاتما في يده وحذاء في رجليه وقدموا العجل المسمن واذبحوه فنأكل ونفرح يعني فرحة بلا حدود لمجرد ان الواحد يرجع لربنا كأن التوبة احنا قعدنا امبارح نعرف التوبة ومش قايلين لها تعريف كافي وقعدنا نقول رجوع لربنا تغيير حياة تغيير سلوك ندم يعقوب وعمل كل ده كوم انما هي ببساطة اكتشاف حضن الاب التوبة كده ترجع تاني متشال انت نزلت من على كتفه بإرادتك وفقدت الأمان وفقدت السلام وفقدت النوم الهادي فقدت الطهارة اللي كانت فيك كطفل وفقدت البساطة وفقدت الضحكة البريئة الجميلة كل ده راح طيب انت التوبة هترجعك متشال تاني والدنيا كلها تحت رجليك وتنام نوم عميق لأنه كما يحمل الإنسان ابنه الغريب ان في مثل الابن الضال الأب ده غلبان مع الكل الحقيقة مع المتدينين وغير المتدينين لما جه له ولد بقى اللي هو ما سابش البيت اللي المفروض انه افضل من اخوه اللي, اللي محسوب جوه البيت جوه الكنيسه طلع قلعن من اخوه مرضاش يدخل ومرضاش يشارك ابوه الفرح واخطيت في التعبير نكد على ابوه في يوم فرحته لانه ابوه فرحان جدا ابني هذا كان ميتا فعاش كان ضالا فوجد الولد الكبير جه مرضاش يدخل فطلع له الاب يقول فخرج ابوه يطلب اليه هو الاب غلبان مع الكل مع المتدينين وغير المتدينين طلع له الاب يا ابني ادخل ده النهارده عيد قام رزعوا كلام زي السم قال له انت ظالم ومفتري وما بتقدرش وما بتعبرش اللي بيخدمك وانت قاسي وانت ايه ده في يوم فرحه في يوم رجوع ابنه قال له قعد يقول له كلام صعب قوي قال له ابنك ده اللي كل فلوسك في الحرام مع الزواني جاي تكرمه وانا اللي عايش هنا زي العبد مش راضي تديني حقي والاب مش مش مصدق اللي بيتقال تصوروا لما يكون واحد يتهم ربنا الطيب ده بالقسوه يقول له يا رب بقى انا عايش في كنيستك وتعمل فيا كده تدينيش اللي انا بطلبه منك وربنا يبقى مش عارف يرد عليه يقول له مش لاقي غير كلمة واحدة بس يقولها له يا ابني انت عمرك ما دقتها انت مش فاهمها انت لغاية دلوقتي ما فهمتش يعني ايه يا ابني لو كنت فهمتها ما كنتش تقول الكلام ده لو كنت فهمتها كنت تقول اخويا محروم من احلى حاجة في الدنيا لو كنت فهمتها كنت تدخل في منتهى السعادة وتهيص معانا لأنه رجع تاني يبقى ابن إنما أنت مش ضايق أنت موجود في البيت عبد ناس كتير قوي جوه الكنيسة مش ضايقة طعم الابن ده مش عارفة يعني إيه أبانا الذي لسه بنقولها كل يوم عشرات المرات إنما لسه مش فاهمينها ولا حاسينها قال له يا ابني أنت معي كل حين وكل مالي فهو لك انا هفكر في عجل اديهولك ولا ما اديهولكش يا ابني ده اخوك طلب الورث اديتهوله وهو هيسيبني انت لو طلبت عيني هتاخدهم لو طلبت جسدي ودمي هديهم لك لو طلبت روحي هتاخدها ومن غير ما هتطلب هديهم لك يا ابني انت معي كل حين انت مش حاسس بكده ليه كما يحمل الانسان ابنه هي المشكله في الاحساس في ال... ان احنا مش عايشين الحقيقه دي مش عايشينها مش عايشين فكرة انت معايا على طول معايا دي مش ده معايا ده انا شايلك وكل مالي فهو لك كان ينبغي أن نفرح ونصر أخاك كان ميتا فعاش وكان ضلا فوجد في لوقا 11 ربنا يسوع له المجد بيعبر لنا عن حنانه كأب حنان الآب السماوي فبيقول اسألوا تعطوا اطلبوا تجدوا اقرأوا يفتح لكم من يسأل يأخذ من يطلب يجد من يقرأ يفتح له من منكم وهو أب إذا التشبيه ده قديم وجديد عاوز يحرك مشاعرنا كآباء أنت كأب مليان خطايا وعيوب إنما من منكم يسأل ابنه خبزا أيعطيه حجرا وإن سألوا سمكة أفيعطيه حية بدل السمكة وإذا سأله بيضة أفيعطيه عقربا إن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة كم بالحري الأب الذي من السماء يعني أنت أب مليان عيوب ومليان خطايا إنما مع أولادك ما بتأثرش بقدر الإمكان بتبقى مستعد تعمل أكتر من اللي بيطلبوه طب تيجي ايه انت في قبوة ربنا ده هو اللي حط دي جواك ده انت واحد على ملايين من محبة ربنا لولاده اذا كنت وانت اب عمرك ما ابنك يطلب حاجة حلوة تديله حاجة وحشة ازاي فكرت في لحظة ان ربنا بيديك حاجة وحشة ازاي شكيت في لحظة ان اللي انت بتاخده منه ده عقرب مش اكل ده ضعف ايمان ده قلة نظر وقلة عقل كم بالحري الأب الذي في السماوات يوم ما يدي يدي إيه يعطي الروح القدس للذين يسألونه وهنا تيجي قضية بقى بتشغل ناس كتير يقول إيه الوعد هنا صريح قوي إنها مش بيحصل كل من يطلب يأخذ كل من يسأل يأخذ كل من يطلب يجد طب أنا ياما طلبت طلب ما مش ربنا مش راضي يعبرني خلي بالك هو قال في الآخر يعطي إيه؟ هو ما قالش يعطي الطلب هو قال يعطي الروح القدس أنت طالب إيه؟ شفاء؟ طالب فلوس؟ طالب مشكلة تتحل؟ هو كلام ده كلام سوري يعني كلام فارغ أنت مش واخد بالك في حاجات أهم جدا فهو مجرد تقف تطلب هيديك روح الباقي ده كله بقى ليه موازين أخرى يا ترى مناسب ليك ولا مش مناسب دي بقى هتخضع لحساباته هو انما وانس وقفت تطلب تصرخ تسأل تقرع هيديك روحه يعني مش هيديك خبز ولا ولا اكل ولا شرب ولا اي استجابة انت واخد اعلى واغلى من ده كله انما بقى على الموضوع نفسه اللي انت بتزن فيه ده طيب ده هو بقى عارف ان كان مصلحة هتيجي طبعا يا سلام هذه كلها تزاد لكم آخر حاجة يعني مش هتكلفه حاجة إنما إن كان هيديك روحه استخسر فيك أي عطية تانية في لوقا 12 وعد جميل قوي ومريح قوي تحطه لنا الكنيسة كل ليلة في صلاة نص الليل اللي بيصلي بقى منكم نص الليل اللي يسهر تلاقي الكنيسة تقول لنا اقروا النص ده كل يوم بعد نص الليل في الهزيع الثالث من أجمل وعود الكتاب لا تخف أيها القطيع الصغير أباكم سر أن يعطيكم الملكوت كلمة مريحة جدا ناس كتيرة قوي بتجاهد حاسة انها هتخطف الملكوت من ايد ربنا خطف كأنه هو ايه شديد وقاسي مش عاوز يدي السما لحد واحنا يعني الايه اللي هنسرقها بالعافية انت فاهم الحكاية غلط ده هو بيدور يديها لولاده ده هو فرحته يدخلنا كلنا السما ده هو بيعمل كل حاجة عشان نوصل للسما ده ما فيش حاجة تحزنه إلا إن واحد يطلع بره الخط بره السما وانت فاكر ان انت اللي نفسك وانت اللي بتحاول وانت اللي بتسعى انت تيجي ايه جنب اللي هو بيعمله اباكم سر ان يعطيكم الملكوت مش مستخسره فينا ابدا لانه الذي لم يشفق على ابنه الوحيد بل بذله لأجلنا أجمعين كيف لا يهبنا معه كل شيء يجي إيه الملكوت بكل جماله جنب نقطة من دم المسيح ولا حاجة طبعا إيه قيمة كل الملكوت كلف ربنا إيه كن فيكون إنما دم ابنه الوحيد ده ما ملوش قيمة ملوش أي حاجة تتحط جنبه من الوعود الجميلة اللي تؤكد فكرة كما يحمل الأب ابنه يقول أبي الذي أعطاني إياه أعظم من الكل لا يقدر أحد أن يخطف من يد أبي كلمة مريحة جدا محدش يقدر يخطف من ايد ابويا انت لما تقول له يا رب خليني في ايدك خلاص يقدر حد يخطف من ايد ابوك ده انت كأب لو شايل طفل وبتحصل كتير يقول لك كان هيتزحلق فايه ايده التانية اتكسرت طب ليه اصل مرضاش يقع ناحية الطفل اللي هو شايله لحسن يتعور ف يعني وقع بالطريقة اللي تحمي الولد انما هو بقى راسه تتعور ولا ايده تتكسر مش مهم اذا كنتم وانتم اباء ونحن اشرار بنعمل كده مع اولادنا امال كان بالحري الاب اللي في السماء لا يستطيع احد ان يخطف من يد ابي فانت بتحرم نفسك من من هذه اليد لما بتبعد انت اللي بتسيب ايد ربنا انت اللي بتقول له نزلني من على كتفك انت اللي بترفص لان مفيش حاجه في الدنيا ممكن تفصلك عن حب ابوك الا لما انت ترفص وتقول نزلني يبقى بينزلك وهو حزين مفيش حاجة ممكن أبدا تخليه يسيب إيدك إلا لما أنت تقول له خليني سيب إيدي مش عاوز أمسكك سيبني أنا كبرت يا خيبتك يا ريتك فضلت صغير شطارة يعني إنك كبرت وبعدين تفضل تجري وتقول له طب ممكن أمسك إيدك تاني يقول لك تمسك إيدي إيه تعال على فوق على طول ولا إيدك ولا بتاع ترجع تاني عيل صغير تتشال شيل كمان ولا أمسك إيدك ولا حاجة هل تنسى المرأة رضيعها فلا ترحم ابن بطنها حتى هؤلاء ينسينا لحسن تحصل ربنا كان هيقول أنا زي الأم وبعدين قال لا احتياطي لا تطلع أم أي كلام تنسى الولد ولا حاجة حتى هؤلاء ينسينا ما أصل الإنسان محدود وبيأثر أما أنا لا أنساك كان بيكلم النفس البشرية أورشليم لو نسيت الأم رضيعها أنا لا أنساك هو ذا على كفي نقشتك الدلع ده بقى كفي نقشتك وأسوارك أمامي دائما يعني ربنا عينيه علينا بشكل عجيب واسمه هنا مكتوب على كفه أما أنتم فحتى شعور رؤوسكم جميعا محصى لو سألت أي أب فيكم تعرف عدد شعر راس ابنك إيه تقول لي ولا أعرف لون أساسا شعره وانا واخد بالي ده عامل شعره مش عارف ايه يعني احنا واحنا اباء بنحب ولادنا ايه اهتمامنا باولادنا ولا حاجة جنب اهتمام ربنا لكن شعور رؤوسكم محصى ده ده مستوى عالي جدا من الرعاية والحب معنى كده انه أبوة ربنا بتغنينا بحاجات كتير قوي أولا حب الله يعني الأبوة جواها حاجات كتير قوي هنقول ست حاجات اتنينها حب الله وحكمة الله أبوك أكتر واحد في الدنيا بيحبك أكتر من حبك لنفسك وأكتر من حب أولادك ليك وجوزك ليكي وأبوكي ليكي وأخوك ليك لا مفيش حد بيحبك قد ربنا والوحيد اللي هيحبك بلا شروط مشكلتنا كلنا كبشر ان احنا طاقة الحب عندنا محدودة فانا بحبك طول ما انت كويس طول ما انت بتحبني طول ما انت بتقدر طول ما انت انما بقى هتبوظ الشروط دي كلها عاوزني احبك وانت بايخ وانت غلس وانت مستفز وانت مش مؤدب وانت مش بتقدر هفضل شويه وبعدين كده مش هقدر اكمل الوحيد اللي هيفضل يحبك حتى لو انت مجرم في حقه ربنا أبوة ربنا بيرفكت كاملة ما فيهاش حدود خالص ما فيهاش شروط خالص هكذا أحب الله العالم ملقاش سبب يقول أحبه عشان إيه ما فيش حاجة تتحب في الدنيا حتى بذل ابنه الوحيد فالأبوة دايما شايلة حب أغلى حاجة في الدنيا الحب أبوة الله حب دافي حقيقي بلا شروط بلا حدود بلا حدود يعني لو غلطت العمر كله ورجعت مقبول برضه ولو افتريت ولو جدفت بولس كان دايما الحتة دي شغلاه كان يقول أنا وهو عجوز أنا الذي كنت مجدفا أنا شتمت ربنا شتمته مجدفا يعني كنت بشتم ومضطهدا ومفتريا واضطهد- واضطهدت كنيسة الله وكنت أريد أن أتلفها وفضل يحبني مع انه كان المفروض ي- يدوس عليا برجله انا فضل يحبني ويوم ما جالي اول مره قال لي شاول لماذا تضطهدني ايه ده طب ما تديني قلمين خلينا اتعدل قال له شاول شاول لماذا تضطهدني ده انا بحبك فوقع بولس بقى وقع في شبكة حب ربنا فهم ان ده حب مفيش حد في الدنيا بيحبه قد كده أبوة الله تحمل حب يغني كل واحد حتى عن حب البشر وتحمل حكمة أبوك حكيم جدا قد لا نثق في حكمة أبائنا البشرية مشكلة كل الشباب دلوقتي إن هم مش مقدرين حكمة الكبار إنما في حكمة ما ينفعش تشك فيها أبدا إن ربنا فعلا في كل الحكمة ويعرف كل حاجة يعني لو كنا بنقول ابوك بيحبك وطيب قوي انما مش حكيم ما يمكن يغرقك بيحبك بس ممكن ما يفيدكش انما اطمن هو مع كل الحب في كل الحكمه فاذا اختياراته هي الصح 100% وترتيباته هي افضل شيء ليك بس هي عاوزه الاول تكون مطمن انك عس- على صدره مستأمنه يعني انت مستأمن ابوك ولا مش مستأمن حب الله حكمة الله ندخل بقى في ايه قوة الله ابوك لو طيب قوي بيحبك قوي حكيم قوي بس هنقول ما هو يمكن عاجز في ناس طيبين قوي جايبين عيال بس يقول له يا ابني كان نفسي اقدر اعمل لك واسوي لك لا ربنا مش هقول كان نفسي لانه يقدر في كل القدرة كل الحب كل الحكمة كل القدرة بس انت كده لازم تنام نوم عميق لان كده مش ممكن هتفوت حاجة لو رجعت التلاتة دول الله في كل الحكمة كل الحب كل القدرة ده يديك ايه يديك قيمة أبوة الله هي أغلى قيمة للإنسان قيمتك انت ايه بصراحة في الدنيا شوية تراب قيمتك في الدنيا انت شوية تراب قيمتك في الدنيا رقم في التاريخ رقم قومي او سطر في الجورنال في الاخر او ما هي دي قيمة البني ادم او بالكتير طي- يعني قيمتك فلوس والفلوس في الاخر برضه شوية ورق مش دي قيمة البني ادم قيمتك الحقيقية هي انك اهم حد في الدنيا عند ربنا قيمتك الحقيقية في الحتة دي انك ابن الله هي دي القيمة اي حاجة تاني ملهاش قيمة بصراحة وده المشكلة بتاعتنا احنا لو مسيحيين هتبقى دي قيمتنا يعني دي اغلى حاجة عندنا ده راس مالنا مش مهم فقير ولا غني بتقرا ولا ما بتقراش المهم انك انت فاهم ان ابوك ربنا هي دي قيمتك بقى دي اللي تخليك ماشي رافع راسك والدنيا كلها تحت رجليك زي ما قال بولس الرسول كأن لا شيء لنا ها ونحن نملك كل شيء كل شيء ايه ده انت مرمي في سجن وحالتك حال قال لا انا ابويا ربنا لو قلت له طلعني هيطلعني لو خلاه لو عاوز الدنيا كلها يجيبها لي انما انا مبسوط كده لان هو شايف كده احسن بدل هو شايف كده احسن خلاص انا مستأمنه انا واثق ان اللي بيعمله احسن من اللي انا عاوزه فانا واثق ان السجن اليومين دول افيد لان هو عاوز كده هو شاف كده لان هو بيحبني وحكيم وقادر فكده مش مفيش حاجه ماشيه غلط اخر اتنين بقى مسؤولية أبوك مسؤول عنك انت كأب بتعتبر نفسك مسؤول عن ولادك حتى لما بيكبروا ده دي بتعمل اشكال بين الاجيال انك الشاب من دول يجي يقول لي ابويا لسه شايفني صغير بعد ما اتجوزت وخلفت لسه بيقول لي البس تقيل البس تقيل ده ايه بس انا ورايا عيال ابوك ما يقدرش يطلع المسؤوليه اللي جواه مش هيعرف يطلعها منه صحيح احنا بنقعد نقول له معلش كبر و- قولها في سرك وخلاص لكن ده احساس رائع اسمه المسؤوليه جوه كل اب وام لانه احساس ملازم لكلمه حب لا يمكن تحب وتخلو من المسؤوليه يبقى حب مزيف فربنا لانه بيحب حب بلا حدود مسؤوليته كامله عن ولاده بس احنا اللي مش مدين له الفرصه لكن تخيل بقى انك انت عندك ثقه تامه ان الله مسؤول عنك يا لازم هتنام نوم عميق طبعا يا فرحتك لو فهمتها دي لو اتأكدت منها ان ربنا هو المسؤول تماما عنك وعن ولادك وعن عمرك وعن حياتك وعن اللي بيحصل جواك وبراك وفي الدنيا من حواليك طب انت عاوز ايه تاني الأبوة مسؤولية إذا احنا فرحانين أو إن ربنا مسؤول عننا الأبوة كمان مرجعية مرجعية يعني إيه لما كنت طفل كنت بتجري على أبوك تسأله مصيبتنا إن إحنا كبرنا فما بنرجعش نسأل ما بنرجعش ناخد رأي ما بنرجعش نستفسر أنا كبرت أنا فاهم كل حاجة أنا أقدر على كل حاجة راحت البراءة راحت الطفولة راح النوم العميق على كتف أبوك راح الحضن الأولاني راحت الإيد اللي ماسكة لأن أنت مش عاوز مرجع أنت بقيت مرجع نفسك وضيعت حاجة غالية أوي لكن أبوك هو الريفرنس بتاعك لو أنت فاهم أبانا الذي يعني لازم ترجع له في كل حاجة تقول له أنا معرفش صح من الغلط أنا ما بميزش الخير من الشر انا ما اعرفش الخطوه جت مشي ازاي انت مشيني حركني ولا اقول لك انا عاوز انام شيلني وامشي انت بيا فاكرين الحكايه الجميله بتاعت ال- اللي كان ماشي وشايف خطوات ماشيه جنبه وبعد كده لقى في حته كده وهو ماشي وسط جبلين كده ما يكفيش غير نفر واحد لقى رجلين بس بتا- بتاعته فبقى زعلان وبيقول لربنا هو انا لما اتزنق في حته ضيقه تسيبني قال له يا غشيم انا اللي ماشي وانا شلتك ساعتها فرجليك مش باينه على الارض ده بيحصل كل يوم بس احنا مش شايفين كده كما يحمل الاب ابنه يعني وقت الضيق بالذات بيبقى عز الشيل بس تبقى انت اللي فاكر نفسك بقى بتخبط في الدنيا والدنيا بتخبط فيك وانت مش شايف حاجه ده هو اللي شايلك في الساعه دي لانه ما تكفيش غير نفر يمشي نسيان أبوة الله العكس بقى لو راحت منك أبوة الله راحت الإحساس إن ربنا أبوك قول كل البلاوي اللي في الدنيا تشعر بوحدة مرعبة حتى لو الناس حواليك ويل للملحدين من الوحدة لما تتعاملوا مع ناس لغوا وجود ربنا في حياتهم بإرادتهم كلهم تحس إن هم معذبين في داخلهم لأن عندهم إحساس مرعب بالوحدة حتى لو كل الناس حواليه وعارف إن الناس دي مش قاعدة وعارف إن الناس دي النهاردة معاه بكرة عليه وعارف إن الناس دي مش هتسد وقت اللزوم هو فاهم ده كله مش محتاج حد يقول له لكن هو وحد نفسه لو نسيت أبوة الله إحساس مزعج بالخوف هتبقى خايف طبعا خايف من كل حاجة أنت ماشي في الدنيا لوحدك مش أنت لغيت ربنا كأب مش أنت بقيت يتيم بلا أب أنت اخترت لنفسك دي إنك تعيش لاغي أبوة الله من حياتك من تفكيرك من حساباتك من صلواتك طب إيه النتيجة؟ هتبقى مرعوب من خيالك من كل يوم من كل شخص من أي مفاجأة مفيش أي حد مسؤول عنك ملكش كبير لو نسيت أبوة الله هتشعر بضعف شديد تحس إنك صغير جدا بينما لو رجعت تاني لحضن أبوك تحس إنك كبير قوي لكن أنت صغير جدا من غير الحتة دي وده المشكلة اللي احنا بنقابلها احنا بنحس ان احنا صغيرين وخايفين ولوحدنا كل ده علاجه انك تكتشف يعني ايه كما يحمل الاب ابنه هتشعر بضياع ضياع توهان مش عارف تمشي كده ولا تمشي كده طب ما انت عندك ابوك عارف كل حاجة ما عندكش ثقة ليه ان هو يمشيك وهو يسوق المركب وهو يعمل كل حاجة هيبقى عندك يأس اللي ينسى أبوة ربنا لازم يتزحلق في يأس يأس من نفسه يأس من الدنيا يأس من الظروف في حاجات كتيرة لو نسيت أبوة ربنا عشان كده نقول ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبه ربنا يسوع لما حب يورينا أن الحب ده بلا حدود وبلا شروط ما لقاش غير الصليب يعني يبقى هو ده العلامة لما الآباء تأملوا ليه الصليب بالذات كان ممكن أي متعة بقى يتمم بيها الفداء وخلاص في متات أسهل كتير قوي تاخدش دقيقة سيف إنما الصليب ده صعب قوي وقابله ليلة كلها عذاب جلد وتهذيب ليه ده كله؟ هي عشان الحتة دي بس عشان تعرف قيمتك عشان تعرف كم يحبك عشان تعرف يعني ايه انت ابنه فمش خسارة فيك أي تعب وأي وجع مهما كلف ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد أحباء نفسه لأجل أحبائه في مزمور 27 يبدو أن داود عاش فترة محروم من والديه أو هو من صغره ملوش يعني كرامة قوي في بيته لأنه كان نمرة 8 في العيال وكان جسمه صغير فبالنسبة لإخواته يعني خليه مع الغنم أحسن ده كان شعار يس عم يس فقال إن أبي وأمي قد تركاني أما الرب فيضمني يبدو إنه كان مشتاق إن مامته تاخده في حضنها أو كان نفسه أبوه يطبطب عليه أو يشيله أو حتى يمسك إيده إنما لا أبوه ولا أمه عندهم بقى حاجات من الحاجات دي يعني مش فاضيين له يعني العيال كتير والدنيا فقيرة وعشوائيات فالحكاية يعني هنقعد ندلع في العيال وهو كطفل كان بيكتب المزامير وهو يعني ما بين الطفولة والشباب قال أبويا وأمي سابوني إنما ربنا بيحضني يضمني يضمني يعني ياخدني في حضنه هو حاسس بكده يقول أعظمك يا رب لأنك انتشلتني في الترجمة اليونانية السبعينية يقول لأنك إيه احتضنتني ولم تشمت بي أعدائي عارف لما تلاقي طفل صغير شاف صرصارة جاي يجري تلاقي أبوه عمل إيه أو مامته خده في حضنه خلاص الصرصار يجري براحته مش مهم فهو داود كان حاسس بكده في صراصير كتير فيجري يلاقي ربنا يفتح حضنه بس خلاص مش مهم الصراصير في مزمور 139 يقول يا رب قد اختبرتني وعرفتني أنت عرفت جلوسي وقيامي دي محدش يفهمها غير الأم يمكن أكتر من الأب اللي هي كانت بتراقب ابنها وهو بيحبي وتشوفه هو لسه بيقف وبيقع هيقعد فين هيقف فين وتطمن لحسن تكون في ترابيزة يتخبط فيها وهو بيمشي فهو داود بيقول له انت قاعد لي كده وراكش غيري عرفت جلوسي وقيامي فهمت فكري من بعيد مسلكي ومربضي ذريت كل طرقي عرفت لما تكمل المزمور تتعقد بقى ليس كلمة في لساني إلا وأنت يا رب عرفتها من خلف ومن قدام حاصرتني وضعت علي يدك يعني رعاية لا يمكن أب وأم يعملوها لحد ده الشخص اللي كان محروم من حنان أبوه وأمه ما جالوش أي عقد نفسية لأنه عرف يلاقي ربنا البديل إنما عشان نكمل صورة الأبوة صح فاضل حتة بقى يقول في تثنية 8 فاعلم في قلبك أنه كما يؤدب الإنسان ابنه قد أدبك الرب إلهك ما تثنية واحد أحلى كما يحمل الإنسان ابنه لا مش هتكمل غير بدي هتاخد ربنا اب اعرف انه هيشيلك شيل لكن هيجي وقت يعمل ايه لازم يأدبك والا ما تبقاش ابنه فبيقول اعلم في قلبك حط ده في قلبك ما تنساش تسمية واحد اللي بتقول كما يحمل الأب ابنه لكن برضه ما تنساش في تسمية 8 كما يؤدب الإنسان ابنه أدبك الرب إلهك في مزمور 118 يقول تأديبا أدبني الرب وإلى الموت لم يسلمني يعني إيه هو مش بيأدبك عشان تموت ده بيأدبك عشان ما تموتش بيأدبك عشان ما تهلكش فهو يستحمل وجعك لكن ما يستحملش هلاكك ربنا كده يستحمل يشوفك موجوع ولا انوش يشوفك هالك يستحمل الدنيا ترزع فيك وتخبط عشان تتظبط ولا يستحملش انك تبقى مرتاح في الدنيا خالص وتبقى في جهنم في الاخر ادي التأديب يقول في عبرانيين 12 قد نسيتم الوعظ الذي يخاطبكم كبنين يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تخر إذا وبخك لأن الذي يحب الرب يؤدبه اوعى تفتكر ان دي عكس اللي فاتت لا ده دي كمان علامة حب إذا كان يحمل الأب ابنه علامة حب فتأديب الأب لابنه علامة حب لأن الذي يحب الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله إن كنتم تحتملون التأديب يعاملكم الله كبنين فأي ابن لا يؤدب أبوه ولكن إن كنتم بلا تأديب قد صار الجميع شركاء فيه أنتم نغول لا بنون يقولوا نغول دي زي أبناء غير شرعيين كده فيعني مش تفرقش لو طلع مش متربي يعني إنما الابن الشرعي المحبوب لأ لازم يطلع مترب فيقول أفلا نقطع بالأولى إن كان لنا آباء أجسادنا مؤدبين وكنا نهبهم يعني إن كان أهالينا بالجسد كانوا بيأدبونا وكنا بنعمل حسابهم كنا بنقدر إن هم تعبوا معانا برضو أفلا نخضع بالأولى جدا لأب الأرواح فنحيا يعني أباء الأجساد يأدبونا كنا نقول حاضر طب أب الأرواح أما هذا فلأجل المنفعة لكي نشترك في قداسته يقول كمان كل تأديب في الحاضر لا يرى لا يرى أنه للفرح بل للحزن أما أخيرا فيعطي الذين يتدربون به ثمر بر للسلام يعني إيه دي التأديب في الحاضر ما بيتفهمش يعني لما ربنا يشد على واحد تلاقينا كلنا نتخان ونتذمر ونزعل ونقفش لأن بص التأديب في الأول يعمل إحباط طبعا تكون انت ناوي على حاجات كتير وبعدين يجي لك مرض ولا حادثة ولا مشكلة ولا وده وقته ما كانت المش... الحكاية ماشية حلو فكل تأديب في الحاضر لا يرى أنه للفرح في الأول يبان أنه مش وقت محبط إنما تأكد أن الإحباط ده لازم ينتهي برجاء كل تأديب في الفرح في الحاضر يبقى حزن في الأول لكن لازم يقلب في الآخر فرح كل تأديب في الحاضر لازم يبقى خوف في الأول بس لازم ينتهي بسلام كل تأديب تأديب في الحاضر قد يصاحبه كسل مش عامل حاجة لكن هينتهي بتدريب يعني ايه يعني لما ربنا يقرص على الواحد هو مش بيبص تحت رجليه هو عارف انك هتقفش في الاول وهتضرب بوز وهتزعل وهتقول كلام فارغ و... ومش هصلي و... وربنا ظلم طب ماشي ماشي وربنا مخه كبير فهيفوت لك شوية كده تحبط تزعل ت... تخاف تكسل انما هو مش بيبص, بيبص على الحاضر بيبص بعد كده في فايدة وماله لما تتوجع شوية أو حتى تلخبط شوية لا يرى أنه للفرح بل للحزن وأما أخيرا أخيرا في الآخر يعني يعطي الذين يتدربون به ثمر بر للسلام إن كنتم أولاد الله لازم نقبل تأديب ربنا لأن تأديبه علامة حب زي ما كان يحمل الأب ابنه علامة حب آخر حاجة نقولها لأن أولئك أدبونا أياما قليلة حسب استحسانهم يعني احنا بنأدب ولادنا عشان يتربوا ويطلعوا عيال كويسين في الدنيا ربنا بيأدب ولادنا ولاده اللي احنا يعني عشان السماء والسماء ما ينفعش يدخلوها غير قديسين فيقول أما هذا ربنا بقى لما يأدب فلأجل المنفعة لكي نشترك في قداسته مش هتبقى قديس غير بالكام شدة دول خلاص خلاص قول حاضر ولو في الوقت الحاضر ما قدرتش تفهم انها للفرح هيجي وقت هتفرح وهيجي وقت هتشكر وهيجي وقت هتقبل وهيجي وقت هتفهم ان هذا التأديب للفرح لكي نشترك في قداسته لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد